الآب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين كلمتكم في الاجتماعات السابقة عن مفاهيم كثيرة وأريد أن أكلمكم اليوم عن مفهوم الحرية مفهوم الحرية الحرية شيء محبوب للناس كلهم لدرجة ان بلاد كثيرة بتجاهد لأجل الحرية وبتبذل الدم والروح لأجل الحرية فاحنا عايزين نفهم ايه هي الحرية دي الحرية التي قال عنها احد المفكرين لو انك فقدت كل شيء ما عدا الحرية فلا تزال غنيا ايه الحرية دي وما قيمتها وما مفهومها اول حاجة عايز اقولها ان الله خلق الانسان حرا خلق الانسان حر يفعل كما يشاء بدليل ان قال وصية لآدم وحواء وكان عندهم الحرية انهم يطوعوا الوصية او ما يطوعوهاش وفعلا ما طوعوش فربنا خلق الانسان حر لماذا خلقه حرا لانه خلق الانسان على صورته ومثاله على شبه الله خلقه والله حر فالانسان خلق ايضا على شبه الله في الحريه ربنا لما جه يخلق الانسان خلي بالكم النقطه دي قال لها مهمه لما ربنا جه يخلق الانسان كان عارف ان الانسان لو اخذ الحريه ممكن يخطئ ولو اخطا يبقى لا علاج لخطيته الا التجسد والفداء لأن خطية ضد الله والله غير محدود يبقى عايزة كفارة غير محدودة وما فيش غير محدود إلا ربنا فيبقى عارف قبل ما يخلقه إن لما يديله حرية يبقى لابد إن الله سيتجسد ليفدي الإنسان ده ثمن الحرية فربنا قال أعطيه حرية ولو أن يكون ثمنها التجسد والفداء وأن يخلي ذاته ويأخذ شكل العبد ويموت ويدفع هذه ثمن الحرية عند ربنا بالنسبة للإنسان وبعد ما خلقه حرا ظلت الحريه قائمة باستمرار كما نرى في آخر سفر التسمية سفر التسمية إصحاح 30 بيقول له إيه انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر فيه الخير وأجرته الحياة وفيه الشر وأجرته الموت وبعدين يقول له مرة تانية قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا تستحب الرب إله يعني بيقول له قصادك ادي الحياة وادي الموت ادي البر وادي الخطية فاختر الخير لكي تحيا الحكاية تتعلق بيك انت دي اول نقطة ثاني نقطة ان حيثما توجد الحرية توجد المسؤولية الإنسان الفاقد الحرية لا يسأل عن أعماله لكن الإنسان الحر مسؤول عن أعماله ربنا اداك حرية حرية إرادة واداك عقل ولكن في نفس الوقت في مسؤولية في حساب مع الحرية حساب يعني لما انت تكون موظف في وظيفة ورئيسك هو اللي ماسك كل حاجة وانت مجرد مطيع لأوامر فيبقى المسؤولية كلها على رئيسك لكن اذا كان عندك حرية في العمل تعمل ده او ده يبقى انت مسؤول والمسؤولية تشمل العقاب او الثواب تشمل المكافأة أو العقوبة الاثنين مع بعض وأمام الحرية والحساب والعقوبة العقوبة على نوعين عقوبة في الأرض وعقوبة في السماء يعني واحد على الأرض يسرق فيه عقوبة على الأرض ودي لا تمنع ان في عقوبة في السماء والعقوبة اللي في السماء لا تنجو منها الا بالتوبة فادي الحرية ثالث حاجة لا توجد على الاطلاق حرية مطلقة مفيش حاجة ابدا اسمها حرية مطلقة اللي موجود حرية مقيدة ازاي انت حر بحيث ان تحترم حرية غيرك وحقوق غيرك دقيق مش تقول له حط ايدي في ايد في جيب اللي جنبي وانا حر احط ايدي منين ما انت عايز لا ما انتش حر ما تقولش انا حر اكثر اشارة المرور بالعربية بتاعتي لا انت مش حر ما تقولش انا حر اقف واغني باعلى صوتي وازعج الناس واحط ميكروفون يتعب كل الموجودين لا انت مش حر حريتك لها شروط انك لا تعتدي على حرية غيرك ولا تعتدي على حقوق غيرك ولا تعتدي على النظام العام النظام العام اللي وضعته الدولة لكي تحفظ به حقوق الآخرين وحريتهم فلست حرا أن تعتدي على حريات الآخرين ولا على حقوقهم ولست حرا أنك تضر غيرك لست حرا انك تضر غيرك بل اكثر من هذا انت لست حرا ان تضر نفسك لانك لا تملك نفسك نفسك دي يملكها ربنا مش انت وايضا الدولة تملكها اللي ربتك وعلمتك وصرفت عليك وعملت لك خدمات كثيره فأنت لست حرا أنك تضر نفسك يعني إيه؟ يعني واحد يشم مخدرات يشم هورين ويقول أنا حر نقول له لا ما أنتش حر أنت بتضر نفسك أنت مش حر مش حر انك انت تهلك انسانا ربنا افتداه والدولة صرفت عليه في أمور أنت مش حر فيها بنت تلبس ملابس غير لائقة وتقول أنا حرة أديكوا شفتوا الأسئلة ما انتيش حرة لأن ملابسك دي بتطلع بغيرك مش بس ملابسك اي تصرف يتعب غيرك ففيما يمارس الإنسان حريته لا يكن أنانيا أنانيا يحب ذاته وراحته الخاصة وإنما لازم يفكر في راحة الآخرين أيضا يعني ما يجيش تلميذ ما يذاكرش ويجي في اخر الامتحان يسقط ويقول انا حر اسقط ولا انجح لا انت مش حر لانك لما بتسقط بتتعب امك وبتتعب اباك اباك بيبقى ابوك بيبقى وشه في الارض خجلان يسالوه يقولوا له ابنك عمل ايه يبقى مش عارف يجاوب وامك تبقى قاعده تبكي كما قال سليمان الحكيم ان الابن الجاهل خزي لابيه وعار لامه فما تقولش انا حر انجح ولا فيه ضوابط للحريه ضوابط للحريه اول ضابط للحريه جوه الضمير من جوه ربنا اعطاك ضميرا يقول لك ان ده غلط ما تعملوش ما تعملوش يعني حريتك مقيده هنا ثم وصيه الله المكتوبه في اشياء فيها الله في الوصايا العشر الله لا تصنع لك تمثالا منحوتا تعبده وتسجد له لا تكن لك آلهة أخرى أمامي لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالزور لا كثيرة غالبية الوصايا العشر تبتدي بكلمة لا لا يعني حريتك مفيش هنا لا ما تعملش في كلمة لا بتنذرك انك ما تعملش بحريتك النتائج السيئة للحرية زي واحد يفسد في اخلاقياته ويجيله مرض وحش اهو ده انذار بيقول له لا تفعل هذا والا هتمرض هتتعب هيجرالك ويجرالك حاجات كثيرة في وصايا الله وأشياء كثيرة أيضا في القوانين الوضعية بتقول لك لا ما تعملش كده دي ضوابط للحرية لما تجد ضوابط للحرية بتقول لك لا ما تصرش وتزعب وتقول أنا فقدت حريتي أنا مش قادر أمشي زي ما أنا عايز زي الناس الوجوديين الوجوديين كانوا بيتعبوا من كلمة لا دي بتاعة ربنا بيقول لك أنا مش قادر أجد نفسي قصاد وصايا ربنا اللي تقول لي لا ولا ولا فالخير إن الله يبقى مش موجود عشان أنا أبقى موجود حاجات الوجودية من كده خير إن ربنا اللي يقول لي ما بتعملش وما تعملش وما تعملش ما يكونش موجود عشان انا اشعر بوجود لا دول ناس تعبانين مش هو ده الوجود الحقيقي ضوابط الحرية دي بتفكرني بالنهر النهر له شاطئان شاطئان يمنعوا المية تيجي يمين او تيجي شمال ما يقولش النهر إن هذين الشاطئين يحدان حريتي يعني ايه يحد حريتك انت عايز ما يبقاش فيه شواطئ فتنسكب المية على الأرض وتكون مستنقعات وتعمل ملاريا وتخرب الدنيا ده أحسن لك إن يوجد شواطئ الشواطئ دي تحفظ كيانك ولا تهد حريتك بتحفظك طب ايه الشواطئ دي بالنسبه لك كلام ربنا من جهة وتقاليد وقوانين المجتمع اللي بتعيش فيه والنظام العام من جهة ثانية بيحدوك كده يقول لك يا حبيبي ما تبعزقش روحك احسن تندلق يمين ولا شمال خليك كده ماشي كويس الضوابط دي ممكن تبقى سلطة الوالدين في تربية الطفل وفي إرشاده في حياته كلما كبر ممكن تبقى سلطة المدرس في المدرسة وسلطة أب الاعتراف والمرشد الروحي يقول لك لا ما تعملش دي وممكن النظام العام كل دي أشياء بتحميك من الأخطاء هنا وننتقل إلى نقطة أخرى ما هي الحرية الحقيقية ليست الحرية هي التسيب وليست هي اللامبالاة وليست هي أن يسلك الإنسان حسب هواه ولو ضر نفسه لا الحرية الحقيقية هي التحرر من الأخطاء التحرر من الأخطاء التحرر من العادات الرديئة العادات الرديئة التي تسيطر عليك وتفقدك حريتك ازاي مثلا يعني هات واحد بيدخن بيشرب سجاير فاتركه ده حر ده السيجارة عبارة عن حاكم وسلطان ودكتاتور عليه إن ما شربش سيجارة ما يقدرش لا يفكر ولا يمشي يبقى هو بيظن انه حر بينما هو مستعبد للسيجارة هو بيظن انه حر بينما مستعبد للسيجارة وكذلك الشاب اللي بيفسد اخلاقيا بيظن انه حر وهو مستعبد للشهوة ومستعبد للفساد ففي الحقيقة هو مش حر كذلك الإنسان اللي بيحب المال ويبقى مستعبد للمال عشان كده ربنا بيقول لا تستطيع انك تخدم سيدين الله والمال يعني المال ده سيد شهوه شهوة المال يقول لك عايز الألف يتحط فوق الألف لغاية لما أبقى مليونير عايز المليون يتحط فوق المليون لغاية, لغاية لما أبقى ملياردير وبعدين يلاقي المال بيستعبده كل ما تخضع له فأنت عبد له ولست حرا ده في إنسان بيبقى عبد لنوع من معين من الأكل أو الشرب غصب عنه عايزه إن ما شربش فنجان القهوة يبقى ده يخطول اليوم ليه؟ لأنه صار عبدا لفنجان القهوة يعني يعني شرب القهوة حرام لا مش حرام كل شيء طاهر للطاهرين لكن ما توصلش لدرجة انه يستعبدك زي ما بيقول بولس الرسول كل الاشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء فيش حاجة تتسلط عليك لما تتسلط عليك يبقى انت بقيت عبد ليها الحرية الحقيقية انك تتحرر من المادة ومن الشيطان ومن محبة العالم وما فيه طول ما الشيطان له سلطان عليك يبقى انت ما بقتش حر طول ما المادة لها سلطان عليك يبقى أنت ما بقتش حر عشان كده احنا بنقول من جهة المال ممكن أن نملك المال ولكن لا يصح أن المال يملكنا ممكن تملك أشياء كثيرة لكن ما تخليهاش هي اللي تملكك وهي اللي تسيطر عليك من أجل هذا السيد المسيح بيقول إيه إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا ربنا يحررك يحررك من العبودية الحقيقية في الكتاب المقدس السبي سبي الأعداء كان يرمز إلى سبي الخطية وعبودية فرعون كانت ترمز إلى عبودية الشيطان ولذلك عبور البحر الأحمر من عبودية فرعون كان يرمز إلى عبودية إلى العبور من عبودية الخطية إلى الخلاص وإلى الفداء دي الحرية الحقيقية النقطة اللي بعد كده اللي عايز أقولها إن ال... الذي يتحرر في الداخل في قلبه من الداخل يمكن أن يستخدم الحرية حسنا من الخارج يعني لو انسان قلبه مستعبد لخطيه الغضب والنربزه لو اعطي سلطه وحريه هيستخدمها غلط لكن اللي بيتحرر من الداخل من الغضب لما يعطى سلطه وحريه يستخدمها حسنا لذلك الكتاب المقدس والدسخليه يقولوا من شروط الاسقف انه لا يكون غضوبا لا يكون غضوبا الابن الابن المتحرر داخليا لما ابوه يديله حريه يبقى مطمئن عليه انه مش هيغلط لما امه تديله حريه تبقى مطمئنه عليه انه مش هيغلط لكن اللي مستعبد للخطية من الداخل يخافوا يدوله حرية أحسن يستخدمها استخدام خاطئ يخافوا يدوله حرية أحسن يستخدمها استخدام خاطئ أنت لازم تتحرر من الداخل تتحرر من الشهوات تتحرر من الرغبات الخاطئة تتحرر من العادات الرديئة تتحرر من الظلم من القسوة من الكراهية من الشهوة بالشكل ده تستطيع أن تستخدم حريتك لفائدتك ولفائدة الآخرين تستخدم حريتك لفائدتك ولفائدة الآخرين وتستخدم حريتك من أجل أبديتك حفظك لأبديتك إنك لا تفقد الأبدية بسبب الحرية لا تفقد الأبدية بسبب الحرية ما هو ممكن انك تقول شوف انا همشي على كيفي يعني على حيث حسب هواي يعني حسب هواي ولا تطيع لا ابا ولا اما ولا معلما ولا مرشدا وتسلك حسب هواك وبعدين تضيع روحك تضيع روحك زي الابن الضال قال لابوه اديلي نصيبي من الميراث وهمشي على كيفي على كيفك يا حبيبي احنا بنؤمن بالحرية اتفضل فمشي على كيفه فضيع روحه لولا انه تاب في الاخر الحرية تمنح حسب النضوج الإنسان الناضج الناضج فكريا الناضج روحيا الناضج من جهة الثقافة ومن جهة الفهم من جهة العقل والحكمة ده لما يعطى حرية يستخدمها صدقوني حتى في السياسة أنا فاكر زمان وأنا شاب صغير قريت كتاب لرجل فيلسوف اسمه جوستاف لومون كتاب عن السياسة كنت عمري صغير يمكن 16 سنة 17 كده قال إن تعطى الأمم من الحرية بمقدار نضوجها السياسي يعني ما فيش نضوج سياسي الحرية تفضل فيظل الإنسان تحت قيادة غيره إلى أن ينضج من الداخل يعطى حرية على حسب نضوجه الأب يبص لابنه كل ما يلاقي الابن بينضج يديله حرية زيادة المدرس يبص لتلميذه كل ما يلاقيه بينضج يديله حرية زيادة إلى أن ينضج تماما فيأخذ كمال الحرية حاجة تاني عايز أقولها في الموضوع ده إن الإنسان لكي يمنع نفسه من تسيب الحرية بيحاول أن يكتسب فضيلة اسمها ضبط النفس ضبط النفس إزاي يضبط نفسه أول تدريب في ضبط النفس ربنا أعطاه لنا في الصوم فأنت تمنع نفسك عن أكل تشتهيه لكي تضبط نفسك وتكون القيادة في يدك مش تقول أكل زي ما أنا عايز بتسيب لا دي أول وصية ربنا اداها للبشرية قال له أديك موجود في جنة كل الأشجار أمامك تقدر تحط إيدك تطلع في إيدك الثمرة لكن أنا همنعك عن الثمرة دي ما تاكلش منها مالكش حرية انك تاكل منها تصوروا ضبط الحرية وضبط النفس من اول وصية ربنا دي ما تمدش ايدك وتاكل منها وحواء فهمتها كويس قالت ربنا بيقول لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموت ضبط نفس كمان عندك انك تضبط كما تضبط بطنك في الطعام تضبط فمك في الكلام لأن الكتاب بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية تضبط فكرك ما يسرحش فكرك في أي حاجة تضبط قلبك من جهة المشاعر من جهة الشهوات تضبط حواسك عينيك ودانك ما يسرحوش من ما انت عايز ضبط النفس علاج للإنسان في استخدام الحرية استخداما خاطئا لأن الحرية ممكن الواحد يستخدمها استخدام صح وممكن يستخدمها استخدام غلط زي أي حاجة زي ما المال ممكن يستخدمه استخدام صح واستخدام غلط زي الوقت ما ممكن يستخدمه استخدام صح واستخدام غلط فعشان كده الحرية تحتاج إلى ضبط نفس تقول له أنا بضبط نفسي للشعر بحريتي أقول لك لا ده أنت بتضبط حريتك بتضبط حريتك لئلا تنزلق بك إلى الخارج بطريقة خاطئة ثبت نفسك من جهة ضبطك لحواسك ثبت نفسك من جهة خضوعك للمرشدين ولا تظن أن الخضوع ضد حريتك لا الخضوع بيعلمك الطريق السليم فهو مفيد ليك الملائكة الملائكة أحرار أحرار لكن حرية لا تختار إلا الخير لأن كسبوا النقاوة الداخلية فأصبحوا لا يخطئون موجودة حرية لكن حرية لا تختار إلا الخير في الأبدية إن شاء الله هنكون أحرار برضه لكن أحرار إيه بعد أن أخذنا إكليل البر بولس الرسول في تيموثاوس الثانية إصحاح أربعة بيقول وأخيرا وهب لي إكليل البر وضع عليه إكليل البر الذي يهبه لي الديان العادل في ذلك اليوم وسط إكليل البر نبقى أحرار لكن لا نخطئ تكللنا بالبر فأصبحنا لا نختار إلا البر زي خدوا مثل بسيط قريب إليكم آدم قبل الخطية أهو كان حر وما كانش بيخطئ الناس الذين يصلون إلى الحرية مع نقاوة القلب مع قداسة المشاعر هؤلاء يكونون أحرارا ولكنهم لا يخطئون زي ما بيقول الكتاب كلمة لطيفة جدا بيقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمس صحيح عنده حرية ولكن لا يخطئ لا يستطيع أن يخطئ ما يقدرش يغلط ليه؟ لأنه مولود من الله فلا نطلب إذا الحرية التي تقودنا إلى الخطأ والتسيب إنما الحرية التي نحب الله فيها باختيارنا كالملائكة في السماء ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين